بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ويعني ربنا يتقبل و- ويعنا ويفتح علينا ويا ترى اللي احنا كنا متفقين عليه من اول يوم في رمضان ها ختمة الأسرة هنجيب ختمة في رمضان الأسرة كلها مع بعضها هنصلي قيام مع بعض هنذكر ربنا مع بعض هندعي مع بعض يعني نشد الهمة كده وربنا يفتح علينا ويتقبل مننا جميعا النهارده هنتكلم على طرف من أطراف العيلة وزي ما انتم عارفين احنا طول ما احنا ماشيين كل هدفنا ازاي نعمل الترابط الأسري وازاي نرجع الترابط الأسري فعشان يرجع الترابط الأسري في شخص مهم جدا جدا جدا وهو اكتر واحد قادر انه يرجع هذا الترابط الاسري واكتر واحد لو بدا يبذل مجهود يعني الام بتبذل مجهود وكلنا عارفين انها بتبذل مجهود للمه العيله والترابط ولذلك انا مش هكلمها النهارده لها حلقات تانية في حاجات تانية لكن انا بكلم النهارده الحلقه دي بتتكلم عن دور الاب سميناها اهميه دور الاب لا غلط ما سميناهاش كده سميناها جوهريه دور الاب كنا هنسميها اهميته وبعدين قلنا لا جوهريه دور الاب ايه الموضوع وليه الحلقه دي هو خلي بالكم يا جماعه هي هتبقى حلقتين مش حلقه واحده لكن الحقيقه النهارده هنبدا فيها وبكره بنكلم الاباء وبنكلم الشباب كمان عشان يسمعوا لان هم اباء جايين وعلشان هنطلب منهم حاجه في التعاون مع ابائهم في اخر الحلقه لكن اساسا بنكلم كل اب او كل ما هو مقبل ان هو يكون اب من شبابنا بنقول ايه بنقول حصل تغير خطير في آخر خمسين سنة في النظرة لدور الأب مش في بلادنا العربية بس في العالم كله كان النظرة للأب إنه المربي إنه الناصح إنه مصدر القيم إنه مصدر الأخلاق إن هو اللي بيضبط جنب عاطفة الأم عقلانية التعامل مع الأولاد فتستوي وتتوازن الأمور كانت النظرة دائما إلى الأب الأب المربي مصدر القيم مصدر الأمان المثل الأعلى لغاية خمسين سنة فاتوا لغاية ما حصل تحول خطير في عالمنا العربي وإحنا جايين النهاردة في الحلقتين دول والناس بتشوفنا نقول لهم أرجوكوا عايزين نغير الافتراض الخاطئ اللي بقاله خمسين سنة واللي تسبب في مصائب كثيرة ايه الافتراض وايه اللي حصل في اخر خمسين سنة حصل تغيير في دور الاب تحول الاب ان هو عمل توكيل عام تفويض شامل للام وكلتك بتربية الاولاد وانا ممول مالي انا ممول اجيب فلوس انا اشتغل واتعب وانت تربي وكل واحد يمسك حتة انا حتتي السعي على رزق الولاد والحياة صعبة والحياة بتقتضي بعض الاباء انه بيشتغل ليل ونهار وبيسافر وبيتبهدل وانا عارف كده و- ومدرك كده و- و- ومش بقول كلام جاي من الخيال لان انا احد الاباء اللي شغله بيضطر يسافر كتير و... لكن في الاخر امال انت خلفتهم ليه هو ينفع تعمل التفويض ده هو التفويض ده صحيح هدف حلقه النهارده الغاء التوكيل نقطع التوكيل اصل هو اللي حصل ايه الاب وكل الام والام في بعض الاحيان وكلت المربيه والموكل- والمربيه قطعت التوكيل والعيال ما لقوش حد يربيهم للاسف الشديد حرام لا مش حرام وبس مش حرام عشان ولادك حرام عشان المسلمين حرام عشان بلادنا حرام عشان يفضل فيه فايده يا اب انت كنت مصدر القيم مصدر الامان انت اسمك المثل الاعلى في عينين عيالك فلما تعمل توكيل وتقول انا شغلتي اجيب الفلوس والام هي اللي تربي انت كده انت كده انت كده قضيت على الدنيا وبعدين واخدين بالكم فاكرين في الافلام ومش في الافلام وبس وفي حياتنا العاديه تلاقي الاب بيتخانق مع ال- مع الام لما ولد من الولاد ينحرف امال انت كنت فين يا هانم عارفين ال- عارفين اللقطه دي امال انت كنت فين يا هانم لما هو شرب مخدرات ولا ما هو امال انا ده انا شقيان ليل ونهار عشان في الاخر انت تربي وكمان ما ربيتيش ولو تاخدوا بالكم الام ما بتعرفش تدافع عن نفسها يعني ما تعرفش تقول له لا ايه اللي انت بتقوله ده انت اصلا فين ما بتعرفش تقول دي لان هي مقتنعه انها اتعمل لها توكيل وهي قبلت التوكيل والحقيقه بتقول ان الام لا تستطيع وحدها انها تربي الولاد مش هتقدر وحدها بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لا يمكن عارفين بالظبط عامله زي ايه يا جماعه واحد ال ال عشان حد يسوق قارب في النيل لازم مقدافين واحد بيمسك المقداف اليمين والتاني بيمسك المقداف الشمال تخيل مركب نزل واحد بيسود بتشوفوا العائلات البسيطة في النيل الصيادين هو ومراته هي ماسكه مقداف وهو ماسك مقداف انا عايزك تتخيل ام نزلت في قارب مع ابنها بتقدف لوحدها في الناحيه اليمين مين يوصل لا هي اصلا مش هتوصل ليه لانها طول ما بتقدم باليمين المركب بيلف حوالين نفسه والولد بيدوخ ولما بيدوخ اول حاجه بيفكر فيها ازاي انط من القارب مثل القارب ده لو حضرتك رحت على النيل بكره او رحت في في جده على على البحر او شفت اي اي مجموعه صيادين هتلاقي المنظر ده طبيعي هم فاهمين الحكايه دي انت ماسكه دي وانا ماسكه دي التوكيل غلط يا جماعه اولا التوكيل خاطئ اللي حصل في اخر 50 سنه ده غلط غلط كل اللي احنا شفناه ونشأنا عليه غلط غلط ربنا خلقنا عشان كل واحد فيهم بيأدي دور في تربية ولاده والاب اللي بيقول على فكره اوعى تفهم من كلامي ده انا بقول لك سيب شغلك انا انا بقول لك في دور تاني في دور تاني ما تقوليش انا شقيان وتعبان طب اعمل ايه؟ توجد وقت خلفتهم ليه؟ طب مش انت باختيارك اخترت انك تاتي لهذه الحياه بانسان جديد يبقى اسمه ابنك ويحمل اسمك ويبقى بقيه اسمك هو شايله وكنت فرحان بالحكايه دي ربيه ده انا تعبان عشان ادخله احسن مدرسه ما تدخلوش احسن مدرسه عندك عندك حاجه من الاثنين تديهم لاولادك او عندك حاجتين اشياء اشياء ماديه اشياء اشياء واوقات ايهما اغلى ايهما اهم ايهما افيد ايهما اعمق الاوقات الاوقات عند اولادنا تعني ان المثل الاعلى موجود تعني ان مصدر القيم تعني ان ان الرجوله موجوده تعني ان الاب موجود الام مش هتقدر لوحدها التوكيل غلط اصلا الفكره غلط انك انسحبت واخترت انا اشتغل واجيب فلوس وانت تربي دي فكره خاطئه واحنا بمنتهى الجرأه جايين في البرنامج هنا ونقول غلط وكل ولو كان كل العائلات عملت كده غلط والدليل على كده كميه الانحرافات اللي بقت موجوده لان الاب مش موجود والحل يتلغي التوكيل فورا ويرجع الاب للبيت يرجع للبيت يعني يقعد في البيت ابدا ابدا ده هيشتغل ويتعب بس ع- بس عنده دور تاني يقوم بيه اللي هو ان هو يربي ولاده هتقول لي ازاي يعني ما انا تعبان مش انت كل شويه تتريق على مراتك وتقول لها ربنا ادانا القوامه القوامه القوامه والستات من كتر ما سمعت القوامه طب ما تاخدها بحقها بقى ما تأديها بحقها مش القوامه لها تبعات من تبعاتها انك هتشتغل الصبح وتاخد بالك من ولادك بالليل وما تقوليش ما عنديش وقت لان انت في الاخر انسان عايز تنبسط وكل انسان بيدور على سعادته وبيعرف يجيبها وهتخرج مع اصحابك بالليل تقعدوا في الكافيه ولا تقعدوا على القهوه ولا هتقعدوا هنا ولا هتقعدوا هنا ولادك اولى هتقول لي إيه؟ هيبقى الصبح وبالليل لا مش هي الصبح وبالليل ده انت هتجد مع اولادك لذه رغم ان انت شايف دلوقتي ان كلها مشاكل هتجد لذه ما بعدها لذه من احلى الحاجات في الدنيا اللي تستمتع بيها كأب كإنسان لو اتصاحبتوا على بعض آباء كتير يقول لك على فكرة أنا موجود معاك أهو والأم تقعد تتخانق معاه أرجوك خليك معانا شوية فهو جاي قبل ما يدخل على البيت فتح مفتاح البيت على طول يعني إيه فتح مفتاح أنا عايزك قبل ما تدخل تقف على باب الشقة كده وتشغل زرار التفاعل أنا هدخل دلوقتي مراتي وولادي ليهم حق أنا هحاول رغم إن أنا تعبان أسعدهم وساعتها أنا هنبسط انا مش هدخل مكشر انا مش هدخل قرفان انا مش هدخل مش مركز انا هدوس على زرار التفاعل يلا ركز يا عبد الهادي يلا- يلا ركز يا محمد يلا ركز يا حسين ها اضرب الجرس هنا قبل ما تضرب الجرس هنا قبل ما تشغل المفتاح ده شغل المفتاح ده داخل التفاعل ليه بقول الحكايه دي لان اباء كتير يقول لك ما انا موجود معاك اهو وهو رامي جسمه والولاد حاسين ان هو معاهم جسد مش معاهم روح مش معاهم تركيز مش مع... على فكره كلمه موجود اصلا غلط هو هو هو يعني يعني كلمه انا موجود كلمه خاطئه لان اصل الكلمه من الوجد اصل كلمه موجود من الوجد الوجد يعني ايه تفاعل روحي يعني حب يعني عطاء يعني يعني وبالتالي انا موجود يعني انا متفاعل اصل الصح الصحيح في الكلمه كده انت متواجد اه جسم موجود لكن موجود لا موجود من الوجد انا موجود بيك بحبك متفاعل معاك انا عايز اقول للاباء حاجه كمان عايز اقول للاباء ممكن تلاحظ الانبياء كلهم هتلاقي النبي كل نبي ربنا يذكره هتجد معاه اغلب الانبياء الابوه الانبياء الاباء الانبياء الاباء اللي ناجحين كاباء وما فيش حد مشغول اكتر من الانبياء عشان ما حدش يقول لي اصلهم يعني ما فيش حد مشغول اكتر باصلاح امم شوفوا شوفوا داوود وسليمان وورث سليمان داود فضل يديله العلم شربه له شرب لغاية ما سل- سليمان ورث داود وبقت مملكته أقوى من مملكة داود لأن أبوه علمه شوفوا إبراهيم وإسماعيل شوفوا يعني يعني يا آباء يا آباء أرجوكم أنا بحاول أتكلم معاكم وأحرك في قلبي وقلبكم وأنا أب زيكم بحاول أحرك في قلوبنا إحنا مسؤولين دول ولادنا ده اسمه شايله ده لحمي ده, ده دمي ولحمي ابني ده وبنتي دي أ- انا انا ازاي انا ازاي قدرت ببساطه ادي التوكيل ازاي ازاي قدرت اروح بالليل وهم نايمين وامشي الصبح وهم نايمين وتمر ايام واسابيع وشهور ازاي انا مش حاسس بيهم ازاي ازاي م- ما بيبقاش لحظه عيد وفرحه ساعه ما انا داخل البيت والعيال كلها جايه فرحانه في اباء دلوقتي لما بيخش البيت البيت بيكتئب ولما يخرج من البيت البيت يفرح ده ده و- وتصدقوا ان في- ان فيه في ده حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس شر الرجال من اذا دخل بيته اهتمت زوجته وهرب اولاده فاذا خرج من بيته فرحت زوجته وفرح اولاده شر الناس مفيش اسوأ من كده شوفوا الانبياء في بيوتهم شوفوا ابراهيم واسماعيل شوفوا سيدنا ابراهيم والايه بتقول قد ايه هم ماشيين مع بعض فلما بلغ معه السعي كبر معاه كبر قدام عينيه اسماعيل كبر قدام ابوه وماشيين بلغ معه مش بلغ بعيد عنه بلغ معه السعي يعني ايه وصل لمرحله الشباب على ايد ابوه و- ولان هم اصحاب ولانه قريب منه هيساعده قال يا بني سيدنا ابراهيم بيقول لاسماعيل يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا الكعبة قال يا أبتي أطع ربك ابني البيت فقال يا بني وتعينني ساعد أبوك احنا بنشوف دلوقتي الشباب أبوه يقول له تعالى اشتغل معايا في الشركة يهرب من أبوه مش عايز يشتغل معاه في نفس الشركة ومش عايز يساعد أبوه لكن لو كانوا نشأوا أصحاب لو كان خد باله منه من الصغر فلما بلغ معه السعي قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا أطع ربك وتعينني قال وأعينك ولذلك تخيل الكعبة البناء الكعبة اللي دمتوب بيها بيت الله الحرام مين اللي بنى البيت ده أب وابن قصة أب وابن وعمر ما تلاقي في القرآن جاء ذكر الكعبة إلا ما يذكر الاثنين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل تحس ان اسماعيل جت عشان ايه لازم يعني م- كان ممكن يقولوا اذا رفع ابراهيم واسماعيل لا آه، كانها جت في الاخر عشان يقول لك واوعى تنسى ابنه كان بيساعده واذ يرفع ابراهيم القواعد من ال- يا اباء عايزين نرجع اولادنا في حضننا بدل ما يروحوا للمخدرات وللانهيار ارجوك انت مسؤول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ك- كل كل الايات اللي جايه بعد كده ابراهيم واسماعيل وبصيغه المثنى هما الاثنين البيت ده يا جماعه رمز اوعى تطوف بالبيت من غير ما تفتكر قصه اب وابنه ساعدوا بعض وحبوا بعض والاب قرب ابنه لانه كان من من يومه مهتم بيه فلما بلغ معه السعي ال- ال- الفكره كده كل ما تطوف بالكعبه افتكر دورك كاب اوعى تطوف بالكعبه وبص على البناء وقول مين اللي بنى ده اب وابنه اب وابنه يعني انا عايز اقول ان في الحلقه دي بعد المقدمه اللي انا قلتها دي انت لازم يرجع دورك كاب وتلغي التوكيل عشان ثلاث حاجات هقولهم في الحلقه دي وأرجو أن الآباء يسمعوا هذا الكلام الحاجة الأولانية ابنك محتاج لك وبنتك محتاجة لك عشان كده لازم ترجع للبيت الحاجة التانية انت حارم نفسك من ألذ نعمة في الدنيا الحاجة التالتة هتتسئل قدام ربنا يوم القيامة عليهم ثلاث حاجات ودول محاور الحلقة النقطة الأولانية اللي أنا عايز أبدأ بيها وأقولها وهي نقطة يعني شديدة ابنك محتاج لك ابنك محتاج لك الحقيقة أكتر أوقات يا جماعة ابنك محتاج لك فيهم وبنتك محتاجاك فيهم وقتهم بيتولد الأولاد الطفولة المبكرة لغاية سن من من سن الولادة لغاية سن أربع سنين أمه هي ملكة حياته وأنت بالنسبة له موضوع جانبي كأب من سن أربعة لسن سبعة ابنك وبنتك محتاجينك بس الولد أكتر ليه؟ علماء النفس وأطباء النفس بيقول لك إن من سن أربعة لسن سبعة عند الولد بتبدأ أول محاولات فطرية عند ال... عند الذكر لتشكيل شخصيته كراجل أنا عايز أحس إن أنا رجل عايز أتعرف على عالم الرجولة أنا ذكر ويبدأ ينسحب من عالم الأنوثة شيئا بشيء ويبعد عن أمه سنة وعايز يقرب من أبوه بعض الأمهات ساعات تزعل بقى أنا تعبانة فيه وهو بيقرب دي ح- ده احتياج طبيعي فطري لأن هو عايز يحس جواه إن أنا منتمي لهذا العالم اللي اسمه عالم الرجولة عالم الذكورة وعايز أتعرف عليه وعايز أقرب منه هستكشفه يستكشفه في مين؟ أبوه ابنك محتاج لك ده ك- مش كلامي ده كلام علماء النفس بيقول لك ان المرحله دي يسعى للتخلص من عالم الانوثه ويسعى نحو عالم الذكوره ويحاول في الحاله دي يقلد سلوك ابوه بمنتهى الدقه يلبس زيه لو ابوه مش عارف لبس شورت عايز البس شورت لو ابوه عمل ل- إيه عايز عايز يقلده باي طريقه وعايز حاجه تانية عايز يلفت انتباه ابوه باي طريقه بص لي آه، وع- عايز يبص عليه انا منتمي للعالم ده عالم الذكوره فتيجي انت ما تديلوش الفرصه دي وتحرمه من اهم غريزه فطريه في الوقت الصغير ده وهو لسه نبته انك بتحرمه من غريزه رؤيه الرجل الاب والام مش هتقدر لوحدها هتعمل ايه في الحاله زي دي فتبدا جواه تحصل معاناه ان, إن انا انا مش لاقي الشخص ده هو اللي يقدر يديني دي هو ليه مش عايز يديها لي انتوا انتوا مدركين يا جماعه انا بقول ايه يا اباء سامعين الكلام اللي انا بقوله حرام عليك حرام عليك كفايه غياب عن البيت ليل ونهار والمساله مش مساله ان مراتك بتتخانق معاك اهتم بالولاد وانا زهقت من الزن بتاعها ابنك محتاج لك ده اول سن ابنك محتاج لك فيه ولذلك المطلقه ال- ال- ال- اللي بتربي ابنها ومفيش اب بتعاني والولد بيعاني خلينا صرحاء معاناه نفسيه شديده واليتيم بيعاني لانه بلا اب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه يتيم كان محتاج لتحضين شديد فتلاقي الايه بتقول الم يجدك يتيما فايه؟ فاوى محتاج محتاج ولذلك دور جد النبي ما كانش دور بسيط عبد المطلب اللي كان بياخده في ظل الكعبة في وسط قعدات الرجال الكبار ويقعد النبي جنبه في ظل الكعبة على ويفرش له رداءه القرب ده ادى النبي صلى الله عليه وسلم شعور ان هناك رجل كبير في حياتي واول ما مات جده ظهر عمه ابو طالب قال قال الدور ده ابنك محتاج لك الوقت الثاني للولاد والبنات دخول المراهقة والبنت اكتر في المرة دي لان المرحلة دي بيحصل فيها اضطرابات نفسية وجسدية وبيبقى الولاد مفتقدين فيها للأمان بيبقى محتاج حد يطمنه انت مصدر الأمان وللبنت أكتر لأنها أضعف فتبقى محتاجة حتى لو ما عملتلهاش حاجة وجود الأب حضنه تعالي يا حبيبتي طبطبته البوسة اللي على على قورتها دي مش قليلة مش قليلة أبدا بنتك محتاجاك في الوقت دون وعايز الحقيقة عايز أخدكم في حتة كده وانا بقول ابنك محتاج لك اقول النبي الاب النبي الاب اللي لا يمكن يدخل على بنته فاطمة الا لما يقوم ويبوسها هنا وعرفت يوم موته انه هيموت لما ما قدرش يقوم يبوسها وهي داخله عليه تخيل عرفت من ايه من البوسه البوسه اللي ما توقفتش سنها كام فاطمه يا 20 سنه 25 سنه ما وقفتش البوسه لدرجة ان ادركت ان ده يوم الوفاة ما قدرش يبوسني فاطمة اللي النبي ما يقدرش شوف النبي الاب يا اباء بص النبي الاب مع بنته وبركز على البنات لان هم محتاجين قوي خاصة البنات محتاجاك قوي ليه لانها بتدور على حضنك يا اب ولو ما لا- لو ما لقيتوش هتدور عليك بره وهتيجي بعد كده تقع من طورك وتقول بنتي اتجوزت عرفي ازاي المصيبه دي حصلت انت اول خطوه مش بدي عفو للبنات لكن اول خطوه انت كنت مسؤول حضا على بنتك حضا على بنتك اديها عطف واديها حنان اديها اديها صداقه اديها قرب منك ارجوكم يا اباء الغوا التوكيل ابنك وبنتك محتاجينك شوف النبي الاب اللي كان لا يمكن يخرج من المدينه الا ما يعدي على فاطمه الاول ولا يمكن يرجع للمدينه الا ما يدخل بين- بيت بنته الاول يسلم عليها اول حاجه واخر حاجه يعملها شوف النبي الاب اللي اللي جاله سيدنا علي يخطب فاطمه والنبي الاب اللي ملاحظ بنته ومهتم وفاهم كل حاجه فدخل علي البيت و- و- وجاي يخطب فاطمه ومحدش وما- والنبي ما يعرفش فقعد قدام النبي ما قدرش يتكلم ففضل حاطط وشه في الارض فقال ما الذي جاء بك يا علي فقال لا شيء يا رسول الله. مش- مش عارف يتكلم فقال لعلك جئت تخطب فاطمة الأب اللي حاسس انت جاي تخطب فاطمة قال نعم يا رسول الله قال هل معك شيء تتزوج به قلت لا يا رسول الله قال أليس معك درعك الذي حركت به قلت نعم ولكنه لا يساوي شيء يا رسول الله 400 درهم كلام ما يجيبش حاجة قال زوجتك عليه علي يا علي بشرط أن تحسن صحبتها تحسن صحبتها النبي الأب اللي ما حطش اكتب القايمة وحط كذا وحط كذا وحط كذا وفي الآخر ما اشتراش راجل لكن النبي اشترى راجل أنا عارفه وخبزه معكش حاجة بس أنت راجل ها واحنا بنقعد ندقق واكتب الشروط والقايمه و و و بالله واشرب ميتها يوم ما هيبهدل بنتك هتقول عايز بنتي وخد كل حاجه لكن النبي الاب عارف بيجوز بنته لمين ده راجل ده ده راجل ده هيصونها ده ده كلمته كلمته وشوف النبي الاب اللي يوم الجواز يروح لعلي وفاطمه ويقول له يا علي خلاص وصلهم لبيتهم لا تحدث شيئا حتى اتيك ما تقربش منها لغايه ما اجي يقول اتخضيت فجلست في ناحية من الدار وجلست فاطمة من في ناحية من الدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك يا علي يدك يا فاطمة فأخذ أيدينا شوف النبي الأب اللي أول لحظة لبنت لبنته اللي كلها حياء أنا اللي هجمع إيدكم على إيد بعض علشان أفك الرهبة والاضطراب بتاع اللحظات الأولى حط إيدك وهنعملها بإيمان حط إيدك يا فاطمة حط إيدك يا علي اللهم إن فاطمة ابنتي وأحب الناس إلي اللهم إن علي أخي شايف بيقول على ابن على على جوز بنته إيه اللهم إن علي أخي وأحب الناس إليك اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا علي ضع يدك على على رأس فاطمة وقل معي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هي له وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له يا علي يا فاطمة قوما سويا فصليا ركعتين قوموا صلوا ركعتين ويخرج وياخد الباب وهو خارج استودعكم الله واستخلفه عليكما شايف لقطة الأب شايف النبي الأب شايف النبي الأب اللي بعد ما سكنه سكنه بعيد ما راحش قال له يا اما تسكن بنتي جنبي يا اما ما فيش جوازه سكنه بعيد لان ده امكانيات علي لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان في ناس قاعده بتضحك مروا بالموضوع ده لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان وكان راجل غني عنده ارض جنب المسجد وكان ادى للنبي ارض قبليها سكن فيه مع زوجاته فقال حارثة يا رسول الله لعلك تشتاق لقرب فاطمة معروف بيحب بنته قد ايه كل الناس عارفة فقال النبي نعم ولكننا أكثرنا عليك يا حارثة قال يا رسول الله ما تأخذه مني أحب إلي مما تتركه لي اللي بتاخده مني أحب إلي من اللي تتركه. هذه الأرض لك وبيتها لغاية النهاردة هو ده اللي هو في ظهر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لما تروح الروضة هتلاقي آخر بيت في ظهر بيت النبي فقال له النبي ولكن استأذن علي أولا شايف النبي الأب أنا قررت بنتي تتنقل جنبي روح لعلي يقول له فانتقلت فاطمة لأن كل المدينة عارفة هو بيحب بنته قد إيه النبي الأب اللي دخل مرة على فاطمة لقاها لوحدها قال أين علي قالت هو غاضب غضبان مني اتخانقنا مع بعض بيوت طبيعية بيوت الصحابة بيوت طبيعية فيها مشاكل عادية بس فيها ألفة في الآخر فيها ترابط أين علي هو غاضب وترك البيت فقال النبي ابحثوا لي عن علي هو هو فاضي النبي بالكلام ده هو فاضي روحي شوفي مشاكلك انت وجوزك وحلوها لكن النبي ما عملش كده ابحثوا ليه عن علي قالوا هو في المسجد نائم فراح النبي ساب اللي في ايده وراح لجوز بنته لقاه نايم ومقلوب في التراب من كتر ما هو كان مزاجه وحش يده فمتقلب والتراب حواليه فبيصحيه ازاي عمال يشيل التراب من عليه ويقول له قم ابا تراب قم ابا تراب يا التراب ملاك ده انت بقيت ابو التراب قوم قوم فسيدنا عليه واحد بيهزر معاه في حاجه زي كده فنظر فنظر اليه النبي وابتسم ما سألهمش انتوا اتخانقتوا ليه يا علي دعنا نعود إلى البيت النبي الأب يا علي خلينا نرجع البيت النبي الأب اللي يصحى في وسط الليل قبل الفجر يخرج من بيته عشان يروح لبيت بنته يخبط عليهم يا علي يا فاطمة ألا تصلون ركعتين قبل الفجر النبي الأب اللي عارف إن الإيمان هو العاصم من المخدرات ومن الجواز العرفي وعمال يشجع ولاده على الإيمان مش بيشجعهم على الفساد النبي الأب شايف دور الاب شايف كم قصه حكيت لك فيها دور الاب ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاب اللي راحت له بنته و- و- وجوزها سيدنا علي بيقول له اه من ظهري من كتر شيل شيل الميه في الشغل فاطمه بتقول له اه من يدي من الطحين والعجين شايف ايدين ب- ب- بنت النبي سيد الخلق بنته ايديها متقطعه من العجين يا رسول الله أؤمر لنا بخادم مش جالك صدقة وجالك خدام فقال ها نحن لا نأكل الصدقة احنا ما بناكلش فلوس الناس ولكن اسبقاني إلى البيت وأنا جاي لكم يقول فعدنا إلى البيت فإذا بالنبي قادم بالليل وأنا في فراشي فقال مكانكم بص النبي الأب هيعمل إيه فدخل معنا في الفراش لانها زعلانه ما بديش يديها خدم وايديها بتوجعها فلازم يحن عليها لانه اب حنين فدخل معنا في الفراش بيني وبين علي حتى شعرت ببرد قدمه في قدمي سيدنا فاطمه بتقول حسيت ببرد رجله وجمع رؤوسنا وقال يا فاطمه يا علي الا ادلكم على خير من الخادم تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 34 مية قبل النوم يكفيكم الله الخادم الإمام برضه يقول علي فوالله قوانا الله وما تركتها منذ ذلك اليوم قال ولا يوم صفين يوم معركة صفين قال ولا يوم معركة صفين لأن الحضن اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم يخليني مش ممكن أنسى اللي هو عمله أنا فاكر الكلمتين اللي قالهم لغاية النهاردة لأن الطريقة أنا ده ده دخل معانا في الفراش بتاعنا ده جالنا مخصوص بالليل يا أباء مشغول بقى مشغول ابنك محتاج لك ابنه هو كان في ثانوية عامة بيقول القصة دي قديمة بيقول أنا كنت في مدرسة السعيدية وكان أياميها ماتشات الكورة و- و- ومباريات المدارس ودوري المدارس حاجة كبيرة قوي وفرقتنا وصلت للنهائي وكلمت أبويا وكان راجل مهم قلت له أرجوك تعالى احضر الماتش كل آباء أصحابي جايين لازم تيجي بيقول أنا كنت حارس المرمى بتاع الفريق وانا بسخن لقيت ابويا داخل فرحت وزقطت شاورت له شاور لي كده وبعدين قعد يتكلم مع الاثنين اللي حواليه ما كانش بيبص لي كنت عمال الفت نظره باي طريقه كنت بحاول استعرض عشان يبص لي نفسي الناس تسقف عشان ياخد باله وانا بحاول وهو عمال يتكلم مع اللي حواليه كان ايه اهم مني على فكره القصه دي الراجل بيحكيها وهو عنده 35 سنه يعني حصلت له وهو في ثانوي فاكرها وهو عنده 35 سنه اللي بيحكي القصه مش الاب اللي بيحكي القصه الابن بيقول وفي الاخر بعد 10 دقائق من الماتش جاله واحد وطى عليه وقال له كلام فقام قايم وماشي بيقول انا كملت الماتش بس كملت الماتش وانا بعيط انا فاكرها لغايه النهارده ما سالتوش كان ايه اهم مني بس حسيت ان كان كل حاجه اهم مني بيحكي بيحكي القصه دي بيقول ابويا مات وعاش عمره معايا بالطريقه دي وانا واقف على قبره لقيت نفسي بقول له انا ما عرفتكش انا ما فهمتكش كان مين اهم مني انت ليه سبتني انت مين انت ابويا وانا شايل اسمك بس انا ما اعرفكش يعني احنا كده نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وهي قاعدة اليوم احنا كل يوم ماشيين بقاعدة ونقول قاعدة اليوم كذا قاعدة اليوم كذا قاعدة اليوم جوهرية دور الأب انت دورك جوهري قوي قوي قوي ارجوك الغي تفويض الام ان انت مسؤوله عن كل شيء وانا مش مسؤول عن اي شيء غير ان انا اجيب فلوس وبس لا احنا محتاجين منك اوقات اكتر ما محتاجين منك اموال جوهريه دور الاب هي القاعده الاسريه اليوم للتالف الاسري وال- والعوده التربيه لبيوتنا و- ولشبابنا ولبناتنا وعايز اقول حاجه كمان في الاخر اوعى حد يفهم من كلامي ان انا بقلل من قيمه العمل او ان انا بقول مش عايزينك تشتغل ارجع للبيت اقعد جنب ولادك وما تشتغلش ابدا ابدا ده انا بطلب بس التوازن ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل كله حيويه ونشاط والصحابه بيبصوا عليه بيقولوا لو كان هذا حيويه ونشاط عمال يجري على رزق عياله فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال لهم النبي ان كان قد خرج سعيا على اطفاله صغارا فهو في سبيل الله وان كان قد خرج سعيا على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج خ- ليعف نفسه بالعمل فهو في سبيل الله قيمه العمل كبيره قوي وانا عارف حالتنا تعبانه والظروف الماديه لكن انا انا مش بقلل من قيمه عملك ابدا قاعده النهارده جوهريه دور الاب الحقيقه يا جماعه حلقه النهارده زي ما انتم شايفين احنا بنقول فكره جديده و- وللاسف بنقول عايزين نغير مفهوم بقالنا سنين طويله ماشيين على على عكسه ف فقاعدة النهاردة جاية بتقول ايه قاعدة النهاردة جاية بتقول جماهير دور الاب محتاجين حلقة كمان ما نقدرش نخلص المعنى دوت في حلقة واحدة ولذلك حلقة بكرة هنكمل مع بعض في جوهرية دور الأب وهنكمل مع بعض في معنى ابنك محتاج لك وهنكمل مع بعض في الثلاث معاني اللي احنا قلناها ليه جوهرية دور الأب ابنك محتاج لك ودي أعظم نعمة في الوجود والمسؤولية أمام الله احنا قلنا لازم ناخدها على حلقتين عشان الناس تعيش المعنى دون هنكمل مع بعض بكرة ومزيد من الحرص على التألف الأسري وقوة العائلة ونقول لك يا أب أنت أول واحد بنكلمك بكرة إن شاء الله نكمل معاكم وجوهرية دور الأب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنك محتاج لك وبنتك محتاجة لك ده انت ثوابك رهيب احنا عايزين الأب الحنين عايزين الحنان يا أباء لا والنبي ابتسم بالعكس عايزين عيالنا في أحضاننا في الجوامع خليهم ياخدوا الإيمان